بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين موضوع صغر النفس والعبوديه القاسيه دي تعبيرات كتابيه ساعات الناس تفتكر انها موضه في الوعظ نجيب حاجات نفسيه لا الكتاب المقدس ذكر بعض الكلمات اللي تعتبر اساس لشرح نفسيه الانسان ف... وده موضوع كل يوم بحس انه مهم قوي لانه كلنا بنتحارب بصغر النفس بالذات الشباب وانا مشفق جدا على الشباب طبعا كلكم شباب يعني عشان محدش يفتكر بقول حاجه غلط انما فعلا الجيل اللي طالع ده ممزق بسبب ضغوط كتير قوي وبيعدي عليهم صغر نفس مش قليل تعالوا نشوف جت ازاي في انهي نص في خروج تسعة جه النص الجميل ده ربنا بيكلم موسى يقول له ايه لذلك قل لبني اسرائيل انا الرب خلي بالكم من اسلوب كلام المسيح هتفهمه بيعالج ازاي انا الرب انا اخرجكم من تحت اثقال المصريين وانقذكم من عبوديتهم واخلصكم بزراع ممدوده وباحكام عظيمه واتخذكم لي شعبا وأكون لكم إلها فتعلمون أني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال المصريين وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وأعطيكم إياها ميراثا أنا الرب فكلم موسى هكذا بني إسرائيل ولكن شوفوا بقى الآية الحلوة دي لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية ليه اليهود كان عندهم صغر نفس ببساطة لأن بقالهم 350-400 سنة بياخدوا على دماغهم بيتذلوا فاللي مضغوط على طول لازم يكون جاله صغر نفس لازم والحمد لله تربيتنا المصرية أقرب إلى تربية الفراعنة بس احنا مش بنتعامل هنا كمصريين بنتعامل كيهود تحت مصري يعني في في تربيتنا ضغوط كتيرة قوي واخطاء كتيرة قوي في المجتمع وفي البيوت بتوصل الى صغر النفس بدرجات متفاوتة طبعا اخطر ما في صغر النفس ايه الاية دي ان موسى جايب خبر خلاص وخلاص مجاني لو تاخدوا بالكم من النص اقول لكم ليه مجاني انما مش قابلين مش مش قادرين يصدقوا مش قادرين يؤمنوا من صغر النفس لما اجي لشاب اقول له ربنا بيحبك يقول لي لا يا ابني صدقني بيحبك لا يا حبيبي مات عشانك ولو ما بيحبنيش ده ده ده مستعد يعمل اي حاجه عشانك مش مصدق ليه مش مصدق من كتر ما كره نفسه من كتر ما اتذل من كتر ما شاف في عيشته مش قادر يستقبل خبر حلو مش مصدق خبر حلو لأن الأخبار الحلوة بصوا للنص كده كويس شوفوا كم مرة ربنا بيقول كفاعل ها اللي بيفهموا في العربي شوية كل فعل دور على الفاعل أقول بسرعة أنا الرب لسه ده مش فاعل أخرجكم أنا أنقذكم أنا أخلصكم أنا أتخذكم أنا أكون أنا لكم إلها يخرجكم أنا أدخلكم أنا أعطيكم أنا أنا الرب كله بيقول أنا أنا أنا أنا يعني أنا اللي هعمل كل حاجة إنما هو خد الغلبان ده بس أنا وحش يا ابني هو أنت الموضوع أنا الموضوع مش أنت هو بقى من كتر الغلب اللي شافه ما بيعرفش يفكر غير في نفسه وشايف نفسه وحش فكل ما تقول له ربنا يقول لك بس انا يا ابني انسى نفسك طب ده ربنا حلو وبيحبك وقابلك زي ما انت لا لا لا انا وحش وبعدين بقى الميزه بقى ان موسى بالذات عنده خبره فظيعه في صغر النفس فعشان كده كان بيطول باله على الشعب ليه لان لما ربنا كلم موسى اول مره يقول له انا هعمل منك نبي يقول له ما ينفعش هتكلم على لسانك ما ينفعش هبعت معاك هارون ولو ايه يا موسى النظام ده ربنا بيظهر لك ويكلمك مخصوص انا لا انا وحش انا تشطب عليا انا فاشل انا ضايع أنا مت وربنا يقول له طب أنا حلو أنا أقدر أنا أخلق أنا أعمل أنا لا أنا فهمتوا السبق ماشي إزاي هي دي أزمة ناس كتير قوي في العلاقة مع ربنا ربنا بيقول لك حبيبي أنا بحبك زي ما أنت تقول له بس أنا مش طايق نفسي وعش... ومش مصدق بسبب صغار النفس يبقى هنا لم لم يسمعوا لموسى ولم يسمعوا للمسيح ولم يسمعوا لأبونا ساعات ولم يسمعوا لصوت الروح القدس لصغر النفس الروح القدس بيقول السماء مفتوحة والخلاص مش بعيد والنعمة مجانية فعلا بس الشخص اللي بيسمع الكلام ده بيقول ايه بس انا وحش انت اساسا مش في الموضوع المسيح بيقول انا ما جيتش للكويسين انا جاي للوحشين بس انا وحش قوي ايوه سيدي وحش قوي ده على قمة الليستة بتاعتي يعني ده يبقى اهم واحد عندي برضه ستيل الكلام ده لحد غيري لم يسمعوا بسبب صغر الناس ايه علاقتها بالعبودية القاسية ما هي دي السبب اللي وصل لصغر النفس الذل العبودية لما يكون واحد مذلول في شهوات دي جايبه له صغر نفس الشاب اللي بيقع في شهوات متكررة ويحاول يبطل وما يعرفش بتكسر نفسيته لما واحد بيعمل عملة سودة في حياته بتفضل كسر كسرة ذاته كسرة نفسه مخليه مش طايق نفسه لأنه مش قادر ينسى أنه عمل حاجة وحشة في الوقت اللي ربنا بيقول له بس أنا مش زعلان خلاص أنا عارف إنك ضعيف بس أنا بحبك أنا عاوزك تدخل حضني ومش هنفكر في اللي عملته قبل كده يفضل يقول أنا مش بيقول أنا كبرياء بس بيقول أنا ألعن من الكبرياء أنا وحش اللي هي صغر النفس إذا صغر النفس بداية ضد الإيمان وده موضوعنا حبة الخردل دي عشان تتولد لازم تنسى نفسك حتى لو أوحش واحد في الدنيا ما تفكرش فيها حبة الخردل عشان تتولد لازم تركز على أنا بتاعته هو بقى أنا هو مش أنت هو أنت هو أي كلام أنا هو مسيح نفسه أنا يهوى أنا هو القيامة أنا هو الطريق أنا هو خبز الحياة أنا هو الراعي الصالح أنا هو كل الأخبار الحلوة إيه ال good news اللي عندنا إيه ال Bible اللي في إيدينا يعني إيه إحنا عندنا خبر مفرح إحنا ما عندناش خبر مفرح إن أنت كويس أساسا ده عمره ما هيبقى الخبر ده الخبر الحلو الاكتشاف اللي المسيحية بتقدمه ان ربنا طلع موجود وطيب قوي وبيحبنا قوي بغض النظر عن من انت فهمتوا الخبر الحلو هو ده الخبر الحلو هي دي الكراسة هي دي المسيحية وهي دي اللي المفروض احنا كخدام نقدمه طول الوقت وبالتالي لازم نقبل كل الناس مهما كانوا لانه مش مهم هو ايه المهم انت معاك ايه معاك مسيح قبله معاك مسيح مات عشانه معاك مسيح بيحبه مهما كان حتى لو قاتل حتى لو محترف زنا حتى لو عنده شذوذ حتى لو بيسرق حتى لو بيكذب طول الوقت برضه محبوب هي ده بقى التحدي ومحدش هينقذه من صغر النفس غير الاكتشاف ده انه يكتشف انه مقبول ومحبوب بدون شروط عندنا امثله كتيره قوي لو عاوزين تذاكروا في الكتاب كخدام كل الشخصيات اللي في العهد الجديد المهلهله زي الصغر نفس typical صغر نفس واحده زي السامرية صغر نفس بتاع بلاده زي الكتاب اللي هي ايه aggression عنف في الكلام وايه قلاطه فارغه ولسان طويل وبعدين تقع زي العيلة الصغيرة يعني تحس انها ايه جعجعة بس لكن من جوه يا غلبانة غلب وقال بتسأل سؤال ينفع نسجد فين خليه يسامحني لا صدقيني الموضوع ما يفرقش تسجدي فين الموضوع بسيط ويطلع منها سوبر وومن اول ما صغر النفس يفك يطلع منها واحدة حاجة ايه بال 12 رسول ده كل ده عشان كانت محبوسة في العبودية القاسية مذلولة في الشعور انها مش طايقة روحها من اللي عملته ومن اللي اتعمل فيها فهي مش طايقة نفسها لما لقت اللي يحبها ويحترمها ويبص لها كده ب ب بصدق وحنية بجد اختلفت تماما هتقول مش مصدق ان ربنا بيحبني لاني مش بحب نفسي ده لسان حال صغر النفس انا مش مصدق انه بيحبني لاني انا مش قادر احب نفسي مش معقول ربنا معايا وانا كاره نفسي بسبب الخطيه دي ده فلسفه اللي عنده صغر النفس ده اللي جوه دماغه مش معقول الدنيا هتتصلح بقالها سنين كده مش ممكن هتتعدل اللي عشت فيه هكمل فيه وهيبقى أسوأ ده طبعا صغر النفس وده لسان حال اليهود اليهود كانوا بيفكروا كده 400 سنة جاية تضحك علينا يا موسى تقول لنا ربنا كان فين من بدري خلاص خلينا نتذل ونموت ونشوف اللي يعيش يومين أكتر من اللي قبله واللي يلاقي لقمة اللي ما يلاقيش ليه يا جماعة الذل ده ما أنا عندي خبر حلو ربنا بجد جه ونازل خلاص يشتغل لا لا لا مش هيحصل صغر النفس مينلي بيبدأ بالذل والإهانات المتكررة والذل يا أحبائي نوعي مش بالضرورة كرباج فوق ظهر البني آدم التجاهل ذل الكلمة الشديدة ذل التأديب قدام الناس ذل التريقة على بني آدم ذل فإذا في مواقف كتيرة قوي ممكن تكون عدت علينا في طفولتنا وشبابنا كان فيها ذل وكان فيها اهانات ودي اللي خلتنا صغيرين جوه نفسنا من هنا يطلع بقى القلق اللي جوه والكآبة والعنف وال... القهر القهر هي كده وطبعا احنا شعوب القهر ده شعار يعني فايه واخدين على كده انك تحس انه هو ده اللي لازم هيمشي حتى انت مش مقتنع ومحدش مقتنع بس هي لازم كده في كل حاجة في قهر الظلم الضغط المستمر الضغط العصبي المستمر الرعب اللي في المدارس ساعات في عيال بتبقى عندها رعب امتحان جاي الحمد لله الجيل الجديد عمل حاجة نفسية سليمة باعوا القضية على فكرة ده ده علميا مفيد لانه ليلة الامتحان يعني انا ما كنتش اتخيل ابدا في حد عنده امتحانات رايق الروقان ده كله يعني يعني كانه رايح فسحه ف بس انا شايفهم عارفين يعيشوا اكتر مننا لانه ما كانش صح ان احنا نبقى مرعوبين من العصايه ولا النمره اللي هتنقص ولا نذير السقوط والفشل ايه الارهاب ده فعلا صور القهر مختلفه هي مش مجرد عصايه فوق الدماغ صغر النفس كمان بيجي من ايه بسبب عدم النجاح او عدم الانجاز في واحد غصب عنه امكانياته ما تجيبلوش انجازات كتير مصيبة المجتمعات المتخلفة جدا انها مبنية دايما على ارقام لازم توصل لها ففكرة المقارنة طول الوقت في دماغنا فالشخص اللي جاب 70% معتبر نفسه متخلف متأخر بينما ده ممكن يكون عبقري في حاجات كتيرة جدا بس هو وعارف عامل اللي عليه على فكرة ممكن يكون كده بس خلاص هو ما جابش إنجازات ولا حقق أي نجاحات خلاص لازم يجيله صغر نفس حكمت عليه عدم التشجيع لأن أحيانا يكون متفوق بس ما يلاقيش تشجيع هي هي بيجتهد وبينجح وبيجيب بس ما بيسمعش كلمة شاطر برافو عدم التميز يعني إيه يطلع جايب نمرة حلوة بس يلاقي عشرين في وقت كده تلاقي مثلا ايه الأول على الجمهورية 30 واحد يعني ايه الحاجة دي حاجة تغيظ جدا ما هو الأول ده يبقى لازم واحد ده الطبيعي في ال... لكن ما يكون الأول 30 واحد هو ضيعوا بهجة الأول ودي بتاع موجودة في بطرق مختلفة عدم التقدير عموما انك تعمل حاجة كويسة ما تلاقيش حد مقدر ان انت شلت ورقة من الارض ممكن يبصولك انك انت عاوز علاج مفيش تقدير لأي حاجة طبيعية كويسة عدم التعبير ان واحد عاوز يعبر عن رأيه عبر عن رأيك ازاي قوله في سرك اخرك لكن مفيش حاجة اسمها تعبر عن رأيك كل ده بيعمل صغر نفس ارجع تاني لليهود تيبيكال صغر نفس ليه يقدروا يعبروا عن رايهم يقدروا يرفعوا راسهم لا يقدروا يشتكوا لا يمكن يقدروا يطلبوا حقوق هيسمعوا كلمة شكر على كل المجهود اللي بيعملوه لا دول خدامين وفوق دماغهم عصاية فإذا تعبير صغر النفس اللي وصف اليهود قبل موسى تعبير دقيق بس بيحصل حاليا في بيوت كتيرة وفي مجتمعات كتيرة كلم موسى هكذا بني إسرائيل ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية العبودية ايه علاقتها بقى صغر النفس يعمل سجن فظيع صغر النفس ده عبارة عن عبودية أو سجن قاسي جدا هتكلم عن ثلاث أنواع من السجن اللي محبوس فيه اللي عنده صغر نفس أولا سجن الأفكار اللي عنده صغر نفس شديد وكلنا عندنا درجة عشان ما تفتكروش أنا بقصد حد معين كلنا عندنا درجة وتزيد أول ما الدوافع اللي فاتت دي ترجع تاني بأي درجة ما تلاقيش تشجيع ما تلاقيش تقدير تلاقي نفسك لوحدك تقب على طول سجن الأفكار يعني حصار من الأفكار المتشائمة السلبية الهجومية على نفسك الأفكار اللي كلها بتزقك لتحت أنت مش نافع أنت مش مش هتعمل حاجة عدلة لو مت مش هتلاقي حد حتى يبكي عليك كلام بقى من الايه يقطع الواحد كده باشكال يعني يعني غريبه جدا الواحد ساعات يقعد مع ناس لما يفتحوا قلبهم ببقى عاوز اقول له انت جبت الفكره دي ازاي ابعد ما تكون عن الواقع لكن من صغر النفس يوصل لفكره زي كده تفكرني مثلا بإيليا لما وقع في صغر النفس بقى مسجون في شويه افكار غريبه وهي افكار مش موجوده قتلوا انبياءكم اللي انت عايش ليه هدموا مذابحك قبلها بثلاث أربع سطور لسه عامل هو مذبح أه بقيت وحدي قبلها بإصحاح مئة ألف تقريبا هتفوا الرب هو الله وحدك إزاي يعني كل اللي بتقوله غلط بس أفكار خد نفسي لأن موتي خير من حياتي فكرة غلط لا حياتك لسه ليها قيمة ولسه ليها رسالة بس الفكرة اللي مسيطرة إيه أفيد حاجة الموت أفيد حاجة يا سلام سجن أفكار يجي معاه سجن عادات عادات إيه بقى عادة مثلا إن الواحد يقعد قدام التلفزيون بعشر ساعات عشان ما يفكرش والناس فاكرة إنها كده بتتسلى هي مش بتتسلى هي بتزود صغر النفس لأن ده بيأكد إن ملياش لازمة وملياش قيمة عادة إن الواحد إيه يتهرب من المسؤولية اتعود على كده يتهرب من المسؤولية لأن أنا مش نافع ومش هنفع فتعود ما ياخدش أي مسؤوليات هو فاكر نفسه يعيش سعيد هي طبعا مش سعادة دي تعاس لأن بدل ما فيش مسؤولية ما فيش قيمة ما فيش رسالة يبقى ما فيش أي حاجة ليها طعم ساعات تبقى عادات ردية التدخين الإدمان كل ده العلاقات الخطأ كل دي بقى سجن من العادات اللي يزود صغر النفس اللي يأصل المشكلة ليه ده خلاص بقت ايه بالتلاتة بقى ده انا كده مش وحش ده انا وحش قوي قوي هي ابتدى وحش بس كمان مع اسلوب الحياة اللي هو عايشها يبقى وحش تماما السامرية ابتدت بغلطة لكن بسبب الحياة اللي كملت فيها خلاص ما بقتش غلطة بقت سمة للحياة شكل الحياة كده أغلب المدمنين على فكرة بيبقى عندهم صغر نفس أغلب البنات اللي بتنحرف بتبقى صغر نفس أغلب سجن المشاعر بقى ده سجن تالت مزعج العبودية القاسية خلي بالكم الناس دي متعذبين فما تعذبوهمش الدنيا قاسية عليهم ما تقصوش عليهم مشكلة المسيح كان حنين جدا مع الناس دي ما كانش قاسي أبدا كان شديد مع الكتب والفريسيين لكن مع اللي زكى ولا السامرية ولا المرأة الخاطية ولا كل العينات دي لا لا ده دول صغر نفس منتهى الحنية سجن المشاعر مشاعر الرفض برفض كل حد ناجح بداية من ربنا متغاظ غضب جوايا اليهودي اللي مذلول ده اللي بيقع من التعب وبياكل اللقمة بالعافية ولو لقاها لولاده واللي بيتحكم عليه بعد كل الذل ده لو خلف ولد يموتوه وما يقدرش يقول لا شوفوا القهر قد ايه كمية غضب جواه ومش قادر يعمل حاجة ما عندوش سلطة يعمل حاجة فغضب فظيع وغضب يطلع على ربنا أول ما حد يكلمه عن ربنا هو فين هنغيظه وطبعا احنا لو سمعنا واحد بيخبط في ربنا نكمل عليه طبعا ده انت اصلك كافر بقى وانت بقى هو الحقيقة مش كده هو تعبان غضب على الأب والأم اللي وصلوا لكده غضب على المجتمع اللي وصل لكده غضب على النفس لأنه متغاظ من نفسي إني ما نجحتش إني ما عرفتش أعمل الصح ده ده ممكن تلاقي واحد خمسين سنة متغاظ من نفسه لأنه ما عرفش يجيب جون وهو سبع سنين فالعيال اتريقوا عليه لأنه ضيع الكورة ومن ساعتها وهو نفسه يجيب جون طبعا أنا بضخم بس هي بتبتدي حاجات كده وبتكبر لأنه في حياته في السن ده كان ده أهم إنجاز إن العيال ينادوا عليه كده فرحانين يسقفوا له عشان جاب جون إنما لما هزقوه ومخلوش ينزل الملعب تاني واتركن بدأ العقدة وكبرت معاه وطالع عصبي في بيته وطايح في مراته وعياله بسبب الجون اللي راح من خمسين سنة ده يبقى صغر النفس والاستسلام للعبودية من الحاجات اللي تميز مجتمعنا الحقيقة القسوة في التعامل والتهكم والسخرية الزيادة لأن صراع صغر النفس مع الحرية ده بيبان ازاي تلاقوا بقى اللي عنده صغر نفس شديد ما يعرفش يستقبل محبة حقيقية وأرجوكم ما تستعجلوش يا جماعة الناس تعبانة تدي محبة تلاقي اللي قصادك مخون فتصعب عليك أنا بحبك بجد وبصدق ليه بتعمل كده ليه بتصدني مش مصدق مش مصدق ليه لأنه ما تعودش ولأنه اتقرص كتير ولأنه خد على الخبط والرزع فالنوع ده جديد عليه خالص فخايف منه المسيح جاي يقدم احترام شديد السامرية بتعامله بمنتهى الجفاء ليه يا بنتي ده ربنا ده مش أحلى من كده بس هي واخدة موقف غريب وعنيف فين لما فكت ابتدت تستقبل فيبقى اللي عنده صغر نفس بيصد حتى الحب النقي ويتشكك فيه كل شوية يتشكك فيه تبقى الدنيا ماشية ماشية كده وحاجة ممكن تتفسر تفسير عادي اتأخر مثلا ما خدش باله غلط في الاسم نجيب من الأول تاني حتى لما يعمل انجاز معلش عيشوا معايا الافكار دي هتفيدكم في خدمتكم قوي يا احبائي صدقوني في رايي كده لو احنا فهمنا نفسنا او بالاولى نفهم الشباب اللي طالع بالذات في العشوائيات والقرى لان ده بقى ايه اعلى مستوى من صغر النفس حتى لما يعمل حاجة حلوة مش مصدق انه عمل حاجة حلوة مش مصدق مش قابل التشجيع يعني ما يفوتش ساعة ويتشكك في اللي عمله يا ابني ده انت عملت حاجة كويسة قوي ينساها ويفكر لك في حاجة صغيرة قوي يقف عندها انا ما صليتش يا ابني ما صليتش بس ربنا اداك نعمة والدنيا مشيت حلو ونجحت وطلعت بالاوائل بس يوميها ما صليتش باكر انت غاوي نكد خلاص صلي باكر تاني يوم صليها في نص الليل بس بس ما تقعدش تضيع بهجة الانجاز انت عملت حاجة كويسة ليه سبت الحاجة الكويسة وركزت في النقطة الناقصة ايوه ناقصة لانك انسان احنا حتى في الخارجات بنقول لربنا انت تعلم ضعف البشرية ونقصها يعني البشرية ناقصة انت مش بنقول حاجة غريبة لما تكون ناقص لمؤاخذة ده العادي وربنا فاهم كده لانه ما بيتعاملش غير مع الناقصين فانت مش ما تتصورش منه دعيك للكمال انه ده العادي لا العادي هو الناقص حتى لما تتغير الظروف تلاقيه مش مصدق ان الظروف اتغيرت يعني مثلا بنت تكون مش متخيله انها هتتجوز لانه عندها صغر نفس فحاسه انه محدش هيبص لها بعدين ربنا يتحنن عليها يبعت لها بني ادم كويس يحبها وتتجوز تفضل طول الوقت مش مصدقه انها اتجوزت يعني ايه يعني انت صحيح بتحبني امال انا اتجوزتك صدفه ما هو طبعا بحبك ما يفوتش يومين ما مثلا تعمل حاجة غلط ما تطبخش تطبخ يتحرق الأكل أكيد هيطلقني طلقك عشان أكله طبعا هو بقى لو من نوع القهر خلاص هنجي هنعيد من الأول تاني لأن هي لوحدها مش قادرة تصدق إنه فعلا ممكن يحبها ويحترمها هي اتعودت ما تحترمش ومحدش يحبها أو ده اللي جواها فحتى لما بيحصل تغيير بتبقى مش قابلة التغيير بالساهل مش مقبلة عليه مرعوبة منه متصورة انه مش هيطول انه العادي هو الغلب ده بالظبط موقف اليهود مع موسى من صغر النفس والعبودية القاسية موسى جاي بكلام واضح بيعمل معجزة قدامهم وموسى شخص شكله 40 سنة ما شافوهوش كانوا فاكرينه مات فكل دي حجج تخليهم يأملوا فيه يعني يحسوا الأمل رجع ما فيش أمل صراع صغر النفس مع الغضب من هنا الكتاب بيقول اغضبه ولا تخطئه الغضب المكتوب أسوأ أنواع الغضب المكتوم لأن لما بتكتم غضبك وانت, غضبك وانت صغير وانت شاب كتمة الغضب مش صحية أبدا عشان كده الكتاب بيقول اغضبه بس ما تغلطوش لأن تعبير الرفض مطلوب لأن اللي بيحصل غلط فلازم تعبر بأي طريقة أنا متضايق اللي بيحصل أنفير ظلم عبر زي ما أنت عاوز بس ما تغلطش الكتاب ما بيقولكش ما تغضبش بيقولك ما تغلطش لأن لما يكون حاجة غلط الطبيعي بداية من ربنا أنه يغضب لأنه ده غلط ربنا بيغضب على الغلط فأنت لما تغضب على حاجة غلط على تمييز على قهر على ظلم من حقك بس عبرت عن غضبك ازاي هو ده الوصية الكتابية تعبر في صلاة تجري على وعد تمسك فيه تقاوم المشاعر تعمل مطنيات في تعاتب توبخ كل ده ممكن بس ما تكتمش انما صغر النفس بيجي نتيجة غضب مكتوم متراكم سنين فتبص تلاقي بقى ايه قنابل نووية جوه يعني فعلا بتخلي ما فيش اي حاجة ليها طعم وتخلي انفجارات كده تلاقي واحد بيبخ فجأة وتبقى مش فاهم هو ماله بيعمل كده ليه ما فيش حاجة تستدعي خالص ال ال الانفجار ده اه ما هي ده مش موقف لا ده انفجارات آه تاني ارجع لآية جميلة تقول احببتكم قال الرب قلتم بما احببتنا اهو ده صغر النفس ربنا بيقول بحبكم يقولوا له حبتنا ازاي يعني معقول ده في ملاخي ده في اخر العهد القديم كل اللي عمله من موسى الملاخي يقول لهم بحبكم تقولوا لا ما شفناش ما استقبلناش ده انا اخترتكم شعب دونا عن الشعوب ده انا فشقت لكم بحر ده انا مشيت قدامكم في عود عمود نار ده انا بعت لكم انبياء افضل بشر مشوا معاكم ده انا حاربت الشعوب كلها عشانكم ده انا ميزتكم ده انا لما بترجعوا لي بالتوبه بسامح على طول وبسيب بشيل خطايا قالوا له بما احببتنا بيشكوا في محبه ربنا اللي بكى على اخر الايام وقال يا اورشليم يا اورشليم كم مره اردت اعمل لكم ايه حبيتكم من كل قلبي وتمنيت خلاصكم وجمعتكم تحت جناحين الصليب ومش عاوزين برضه طب اعمل ايه يحتاج الى ايه بقى خلصت اخر سلايد بجد صغر النفس يحتاج الى طول بالك على نفسك وطول بالك على غيرك لو انت اللي عندك صغر نفس ما تستعجلش العلاج مش هياخد يوم واتنين فعلا عشان تطلع من الحفرة دي اوعى تفتكر في يوم وليلة افكار صغر الناس هتتبخر موسى العظيم ده فضل ربنا يحايل فيه ويداوي فيه لانه بيشيل أربعين سنة من صغر النفس لغاية ما وقف واثق من نفسه فخدت وقت بطرس الرسول الحكاية ما خلصتش في يوم جاله بعد اسبوعين من القيامة يرفع تاني نفسيته لأنه متعور من ساعة الإنكار اللي عمله فصغر النفس يحتاج إلى طولة بال طول بالك على نفسك لما تغلط مش بقولك اغلط بس بقولك طول بالك على نفسك لما تغلط لما تغلط قول معلش يا رب أنا ضعيف ما تعملهاش مشكلة كبيرة ما تقعدش تجلد نفسك وتقول مفيش فايدة لا في فايدة بس انت انسان ضعيف فطول بالك شوية ولما اللي قصادك ما يتحسنش بسرعة او ما يستقبلش محبتك طول بالك عليه هو مازال محتاج الحب ما تقفش وتاخدها على كرامتك ما استقبلنيش ما قدرش اللي انا بعمله من من غلبه من اللي شافه قبل كده فطول بالك عليه استمر في رسائل مشجعة متكررة ما تبطلش تبعت مسجز لنفسك تشجع نفسك ومسجز لكل اللي حواليك تشجع ما تبطلش تعمل زي ما ربنا بيعمل معانا انا معاك بيقولها مئات المرات ما تخافش بحبك وبعد شوية برضه بحبك رسائل متكررة مشجعة من نفس النوع صغر النفس يحتاج إلى وعود أمينة صادقة لما توعد ما تخلفش لأن اللي قصادك على أبو لمس فمش هيستحمل أول ما, ما هتخلف مرة هيقول بعني هيعيد الشريط من الأول مخه هيجيب القديم والجديد ما هو تعبان غصب عنه واعذره وعشان كده ربنا ما بيخلفش وعد معانا جاهد مع فكرك وقلبك إذا كانت دي مشكلتك ما تسيبش سجن الأفكار وسجن المشاعر اطلع منهم حارب أفكارك السلبية وحارب مشاعرك السلبية في النهاية صغر النفس يحتاج إلى حب أمين واعي شديد جرعة حب شديدة واعية واعية يعني إيه لأنه بيتعامل مع واحد لازم ياخد دوز مظبوطة لو زادت شوية تلخبط لو قلت تلخبط عاوز حب واعي زي بتاع المسيح كده هو بيتعامل مع السامرية تحسه جراح شاطر ومع كل شخصية من دول وحب أمين صادق يعني هو مش بيمثل الحب لأن تمثيلية الحب من أوحش الإيه العلاجات بقى لو مثلت الحب لو اكتشف انك من ورا ظهرك بتقول عليه كلام وحش بس رجع أسوأ من الأول بكتير لإلهنا كل مجد وكرامة